بسم الله الرحمن الرحيم إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم
السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم نحمد الله تبارك وتعالى ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة الكرام على مائدة سورة السجدة نلتقي وفي ظلالها نعيش هذه الساعة المباركة من لقائنا المتجدد على أو في واحة القرآن سائلين المولى سبحانه وتعالى وهو ربنا الرحمن أن يجمعنا بهذا المجلس في فردوس الجنان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين خير بني الإنسان آه ومعنا حيث وقفنا في المرة السابقة قول الله تبارك وتعالى ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم وقلنا العزيز هو القوي الذي لا يعز عليه شيء ولا يغلبه شيء سبحانه وتعالى فقوته غير متناهية ولا حد لها وكل شيء بين يدي الله تبارك وتعالى لا قوة له ولا ناصر ولا ولي له ولا نصير من دون الله عز وجل غير أننا حين نرى العزة في شخص أو نسمع عن قوته فإننا نرهب ونخاف فلكي يزيل الله هذه المهابة من نفوس عباده المؤمنين وليطمئن الكافرين الذين يدعوهم إلى هذا الدين بعد أن وصف نفسه بالعزة دائما وغالبا يصف نفسه بالحكمة عزيز حكيم والحكمة تضبط العزة والقوة فإذا كانت هناك قوة تلازمها حكمة فاطمئن وأمن على نفسك من تلك القوة فلن تظلمك أبدا ولذلك قال الله عن نفسه إن الله لا يظلم الناس شيئا إن الله لا يظلم مثقال ذرة لماذا؟ لأن قوته العظيمة هذه والتي لا حدود لها لا يمكن أن تظلم لماذا وكيف؟ لأنها مرتبطة ومتعانقة بصفة الحكمة وهي وضع الشيء في موضعه بمقداره كل حاجة في مكانها بقدرها المناسب حتى لو هيعذب حد على قد العذاب جزاء إيه؟ وفاقا جزاء على قد العمل بالضبط ما يضاعفش العذاب سبحانه وتعالى لكن ممكن يضاعف الرحمة وإن تك حسنة يضاعفها إنما العذاب على قدر وجزاء سيئة سيئة مثلها في الحديث أو يعفو هذا في القرآن وجزاء سيئة سيئة مثلها والنبي عليه الصلاة والسلام يقول والسيئة بمثلها أو يعفو وفي القرآن ويعفو عن كثير سبحانه وتعالى فعزته منضبطة ومستقيمة بالحكمة بل هذه العزة تستعمل كثيرا في الرحمة فقال الله هنا العزيز الايه الرحيم مش حكيم بس لو رحيم كمان يبقى عزة لا تظلم منضبطة لكن ما شفناش منها رحمة فحين يكون عزيزا رحيما يبقى قوي ويرحم من يعمل كده من يقدر على نفسه من يأخذه التواضع فبقوته يرحم من هو أضعف منه ربنا رزقنا القوة والرحمة في أخلاقنا وفي تعامله معنا اللهم آمين العزيز الرحيم معادلة صعبة على عقل الإنسان أن يستوعبها لأنه ما شافش قوي وبيرحم بشكل كثير ممكن تحصل نادرا لكن واحد قوي في جسمه بطل مش عارف كمال ايه ها ويرحم قوي في سلطانه شغال مش عارف فين ولا قاعد على كرسي ايه وماسك منصب كذا يرحم ما شفناش وذاك لما يظهر يا سلام ده الدنيا لسه بخير يا جدع واحد عنده فلوس كتيرة وبماله يدير كل أحواله يحسب أن ماله أخلده ويرحم نادرة جدا فيصعب على العقل من خلال واقع الحياة أن يصدق أن العزة قد تصاحبها إيه؟ رحمة قد تصاحبها رحمة كما كنت آه ولذلك فسر الله شيئا من الرحمة أعطانا صورا من رحمته قال تعالى الذي أحسن كل شيء خلقه أحسن كل شيء خلقه وأنا أيها الإنسان أنا يا إنسان شيء ولا مش شيء شيء خلقني الله وأحسن خلقي الحسن العام حين انظر في المرآة اقول تبارك الله احسن الخالقين تبارك الله ان شاء الله ايه العين الحلاوه دي ويعجبني شكلي ويراني غيري حسنا وكذلك غيري يرى نفسه حسنا واراه حسنا فلان دمه خفيف قوي يا اخي لا ابدا يا اخي انت ما تعرفش في الجمال حاجه لكن هو في نظري جميل في نظرك انت مش جميل لكن في نظري ونظر ناس تانية جميل وده جميل في نظر ده وده جميل في نظر ده كلنا على وضع الحسن ده في الشكل بس كده لكن اسأل العلماء بقى لما شرحوا الجسم وحللوا الجسم وشافوا الحاجات اللي جوه إحسان في الخلق بشكل عجيب بشكل علمي دقيق جدا العلماء ينبهرون به وبعضهم يسلم بسبب ذلك ينتقل من الكفر إلى الإيمان بما في خلق الإنسان من إحسان مش الإنسان بس ده في كل حاجة الذي أحسن كل شيء خلقه وفي سورة الملك يقول الله تبارك وتعالى عن نفسه بعد أن وصف نفسه بالبركة تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو عز غفور الذي خلق سبع سماوات طباقا سبع سماوات ايه طباقا ما ترى في خلق السماوات من تفاوت ها؟ لا لا الذي ما ترى في خلق الايه الرحمن مع انه يتكلم اصلا عن خلق الايه السماوات فكان ينتظر ان يقول الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق السماوات من تفاوت كانه تحدى بالسماوات فقط التفاوت يعني ايه شفت المبنى الحيطه الطوب بعد ما البنا بناها تلاقي طوبه داخله وطوبه خارجه حته زياده حته ليه ما وزنش الحيطه وهو بيبني ما استعملش الميزان بتاع المحاره ما استعملش القده الخشبه الطويله دي زي المسطره كده حطها كده وبان اللي ايه الحته دي موسعه منفسه ودي لازقه على الحيط يبقى دي عاوزه زواده شويه او يحك كده بالالات بتاعته لحد ما يسوي الحيطه كلها تبقى ايه مسطره واحده كده ميه واحده عشان النقاش ما يجيش يلعن فيه اه فبيمهد لغيره وهكذا البنا صعب عليه انه ي- ي- يزن ال- الجدار من ناحيتين يعمل هنا مرايه وهنا مرايه تلاقي الطوب كله مساوي وموزون كده مع بعضه والتفاوت من الداخل محدش واخد باله صعبة قوي دي على البنا انما هو يرص الطوب من ناحيه والناحيه الثانيه مش مشكله وبتاع المحاره يغطي الايه ورانا فترى الجدار ال- الناحيه الاخرى من الجدار مليانه تفاوت هنا ما فيش مونة كويس هنا فيه مونة الطوبة دي طويلة شوية دي داخلة شوية دي خارجة شوية ده التفاوت ما فيش تساوي يعني الخلق أو الصنع هنا الصنعة ليست سوية ليست إيه سوية لكن خلق الله كله سوي مستوي خلق فسوى خلق إيه وسوى إيه خلق ما خلق من كل شيء فسوى كل شيء خلقه جعله سويا مستويا وبالتالي هذا الاستواء يعطي لمحة حسن وبصمة جمال وصورة رائعة لمن ينظر ويرى لكن التفاوت كده ده منظر متعب للنفس لا يروق للنفس فقال الله في سورة الملك ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت وعمم هنا القضية على الخلق كلهم مع أن أصل الكلام على خلق السماوات حتى يفيد أن الله تعالى لم يتقن خلق السماوات فقط وأهمل في غيرها بل أتقن كل شيء وأحسن كل شيء خلقه ومن ضمن أنت أيها الإنسان خلقك فسواك فأحسن صورتك كما قال في, في, في أي صورة ما شاء ركبك الذي خلقك فسواك فعدلك في قراءة فعدلك فخلقك معدل محسن وتعديل ده ايه تطوير وتحسين في الصنعة انت من يومك وانت محسن ما فيش انسان قديم وانسان مطور هو الانسان هو الانسان إنما تتطور معلوماته ويتطور نظرته للحياة هكذا الحياة من حوله تتطور وتتغير أما الإنسان فهو الإنسان نفس الخصائص والجينات الموجودة النهاردة موجودة في آدم عليه السلام ولكن قديما ما كان يعرفها الإنسان اليوم عرف الإنسان اختلاف معرفة الإنسان هي التي تغيرت الذي أحسن كل شيء خلق خلقه ولذلك يقول المؤمنون أهل العلم لقارون المتكبر الطاغية الذي افتخر وتعزز بماله قال إنما أوتيته على علم عندي منين وانت مين أصلا ومين اللي عملك فأهل العلم بيقولوا له إيه وأحسن كما أحسن الله إليك فربنا أحسن إلينا لنحسن إليه كذلك أو لنحسن إلى ما أمرنا أن نحسن إليه نحسن لأنفسنا نحسن للخلق نحسن لكل شيء نحسن في معاملتنا مع ربنا حتى أمرنا الله تعالى بالإحسان في الذبح والقتل حينما تقتل أحسن القتلة وحينما تذبح أحسن الذبحة في نظام كده في رحمة كده أهو برضه ربنا بيديك شوية من عنده عزيز ورحيم أنت عزيز على الأضحية إن شاء الله قريب جاية اهي كل عام وأنتم بخير تقبل الله منا ومنكم تمسكها بيدك وتطأها بقدمك لتحكمها وبالسكين تقطع رقبتها عزة دي وقوة منك ولا لا قوة مطلوب أنت مطالب في هذه القوة وفي هذا الموقف القوي بالرحمة قال عليه الصلاة والسلام إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة مسكت فار داخل الشقة ينفع نقتله؟ طبعا يجوز قتله شفت برص ده من الثواب قتله والفائز من قتله من أول ضربة له مئة حسنة على طول خبطة واحدة كده زي ما قتلته خبطة واحدة تاخد مئة حسنة في خبطة واحدة أذن لنا أن نقتل هذه الفواسق حشرات الضارة دي والوحشة دي أذن لنا أن نقتلها أما قتل النمل ما فيهش ثواب فيه وزر خد بالك إنما نقتل ما أذن الله أن نقتله أعمل إيه في الفار دوت دوخني لما مسكته أنا أحسن حاجة حطه في فرن البوتاجاز لما يبقى فحمة حرام أحسن حاجة أجيب مية بتغلي وأحطه فيها لما يموت طب هيموت في قد إيه خمس دقايق ثلاث دقايق حرام عليه عذبته شوف شوف العزة والرحمة جاية إزاي في الدين وحتى في أعمالنا حتى تكون لنا عزة وتكون عندنا رحمة برضه نتخلق بصفات الله سبحانه وتعالى وأنت تقتل ما أذن الله لك في قتله اقتل برحمة هيقتل الحاكم واحدا ارتكب جرما يستحق في الشرع القتل كالردة الزاني المحصن المتزوج يعني إيه، من قتل نفسا عمدا كده واستحق القتل قصاصا برضه كفاية ضربة واحدة في رقبته طير رقبته مرة واحدة مش علشان هو قتل وهو اللي بدأ يبقى نخلص من جتته ونخليه يموت كم مرة مش مرة واحدة بس نعذبه شوية ونسيبه نضربه كم ضربة بالسيف ونسيبه وفي الآخر بقى نبقى نقضى عليه بعد يومين ثلاثة ولا بتاع حرام عليك ليه هو قاتل يستحق القتل اقتل على طول ضربة واحدة قطع رأس انتهى الأمر ضربة بالسيف أو رمية بالرصاص النهاردة بس ضربة السيف دي آه، تخلص على طول ممكن ضربة الرصاص تيجي بعيد عن القلب ما يموتش على طول لكن ضربة السيف دي كما شرع الله في ساعتها يموت والسيف معد لذلك وما- وهناك واحد بقى كمان مش أي واحد واحد مخصص للقص مش أي واحد فده م- متمرس يعني عارف يضرب ازاي زي الجزار عارف يذبح منين أجي أنا أذبح أعك الدنيا وموت الذبيحة لكن الجزار فاهم هيقطع إيه ويسيب إيه فأمرنا بالإحسان حتى عند القتل وحتى عند إيه وحتى عند الذبح وهذا من خلق الله ومن صفات الله العظيمة أنه عزيز رحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين إذا أحسن إلينا فلنحسن كذلك والإحسان هذا من أسمى درجات العبادة ومن أعلى درجات العبودية سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام وسئل عن الإيمان ثم سئل عن الإحسان فقال أن تعبد الله كأنك تراه يعني أرأيت إلى العامل والخولي مراقب له مدير العمل واقف له واقف على راسه على ايده تعمل ايه تعملها ازاي اهو مش قادر يون يا عيني مش قادر يجيب حته كده ولا يتلصق حته كده ولا يمشي دي ولا يفوت دي المراقب على على ايده تعبد الله كأنك تراه كأنك شايفه برأبك فإن لم تكن تراه فاعلم أنه إيه هنا, هنا في كلمة مش مذكورة بس معناها معروف فاعلم أنه يراك فإن لم تكن تراه فإنه إيه يراك هذا هكذا الحديث لكن معناها فاعلم أنه يراك مش فكأنه يراك لا مش كأن هنا ده دي حقيقة الله يرانا لكن انت تخيل كده بذهنك بقلبك كأن الله يراك فعلا وأنت تراه وأنت تراه وهو يراك تراه يراقبك كما يرى العامل من يراقبه في عمله المقام ده مقام الإحسان بقى الذي يعمل هذا في عمله ولو عملا دنيويا يتقنه لله ويراقب الله في نفسه وفي عمله ولو غابت عنه عين الرقابة البشرية فإن هذا من المحسنين والمحسنون دول عند الله تعالى لهم أجر عظيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبالتالي أنت أيضا كلما تعمل عملا حاول أن تحسنه إن فعلت ذلك فأنت تتمثل معاني صفات الله سبحانه وتعالى وبدأ خلق الإنسان من طين تخلص الله من الكلام عن كل الخلق بعد كلامه عن خلق السماوات والأرض وما بينهما وصف خلقه لها بأنه أحسنها وتخلص من ذلك إلى الوصول إلى الإنسان وهو هذا هو المخاطب بالتكاليف وبالشريعة وهو المقصود بهذا الخطاب لكن عليك أن تعلم قبل أن نكلمك أيها الإنسان أننا أحسنا كل شيء حولك ممن خلقناه لراحتك ومعيشتك وربنا خلق السماوات هيعمل بها ايه خلق الارض هيعمل بها ايه خلق ما بينهما ماذا يصنع الله به الله غني عن كل خلق لكن خلق كل هذا من اجلنا نحن وهكذا قال في الحديث القدسي يا ابن ادم خلقت كل شيء من اجلك خلقت كل شيء من أجلك وخلقتك لأجلي فلا تنشغل بما خلقته لك عما خلقتك له فلا تنشغل بما خلقته لك عما خلقتك له انت لك دور دور عليه ودر حوله وقم به وما حولك سيقومون بأدوارهم تلقائيا وفطرة بتقول عفوا يعني للدابة شيء بتمشي ما بتقولش شيء ليه ليه امشي انا لسه تعبان لسه ما شبعتش سيبني اكل شويه حاجه من الدواب بتقول كده تحط في العربيه 5 لتر بنزين زي 50 لتر بنزين هو اللي تحطه فيها هتمشي بتدور وتدوس تمشي على طول ما يقولكش لا لكن تعالى كده قول لي امشي معايا رايح فين هنروح مشوار ليه كده بس ليه طلب طلب ايه خلص اليوم على ما اخلص اسئله وفي الاخر ما نروحش حتى لو كنت خادما لك لو كنت شريكا لك بحكم وضعي بسأل لكن الدواب الأخرى الله جعلها تطيعك فطرة وتخدمك فطرة وغريزة لا تناقشك فضلا عن أن تجادلك كل يؤدي دوره باقي مين احنا بس الانسان والجان طبعا بس مالناش دعوه بيهم خلينا في انفسنا الانسان نحن الذين ينبغي أن نطيع الله كما أطاعه غيره وبدأ خلق الإنسان من طين تعال بقى يا مكلف شوف عملت لك إيه بدأ الله خلقنا من طين طب ودي كرامة يعني ربنا بيذكرها لنا ده شرف أيوة طبعا شرف الله يذكر من طين لا ليوبخنا ولكن هناك نفوس متكبرة فيردوها الله إلى أصلها فيعرف قيمة نفس انت ايه حتة طينة شوية تراب في أصلك شايل فوق لي كده التراب ما بيطلعش فوق ويوم ما بيطلع فوق بيبقى غبار وعفرة خفيفة هبابات كده تعرف الهواء الهواء يأخذها حيث ما سار ليس لها من أمرها شيء صح ولا لا لكن ثقل التراب ونفع التراب أن يكون راسي على الأرض هتنزل هتتواضع هتبقى لك فايدة بياخدوا التراب يعملوا ردم ياخدوا التراب يعملوا منه قوالب طوب ويبنوا بيها ويرفعوا البناء ياخدوا التراب ويزرعوا فيه يطلع زرع ونبات جميل تراب في الأرض مكانه كده ونفعه هنا ودوره هنا لكن احط مناخيري في السماء ماليش مكان في السماء ولا ليا مكان في الهواء الغراب له مكان في الهواء انا ماليش مكان هبقى أقل من الغراب زي ابن آدم الأول الذي قتل أخاه علمه الله على يد إيه غراب قال أنت عايش على الأرض وما أنتش عارف الأرض تستخدم في إيه ورينا هتعمل إيه في أخوك تعلم معلمك فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوات إيه أخي يبقى اللي مش عايش معاك على الأرض أعلم منك بقيمة الأرض ونفع الأرض ايه التهزيء ده هو كده هو كده اللي ما يحترمش نفسه ويتواضع يهزأ يحط من قدره يعرض نفسه للسخرية فعلامة تتكبر ولكن حينما تنظر إلى الطين من جهة أخرى تجد نعمة الله عليك يعني الكلام ده فيه نعمة هو الذي خلقكم من تراب خلقكم من طين آه وبدأ خلق الإنسان من طين إيه طين طين طين آه بص في المراية تاني معلش كمان مرة زي بعض شفت الطينة بتاعتك عاملة ازاي ما شاء الله ندرة جمال حلاوة لحم دم إحساس مشاعر جواك ما انتش شايفه عقل كبير جدا يوزن بلد تفكير اختراع ابتكار بص لسانك طلق لسان ما شاء الله إذاعة ويتكلم لغة أو أكثر من لغة كفاية بس بتتكلم زي المدن بتتكلم فلاحي زي البلد عندك لغتين اهو مثلا وتروح السعودية تقول له ايش وفيش كلمتها كمان لغة هي أبغى زي بعض ما شاء الله اللسان طلق ده كله من طين طب تيجي ازاي بالله عليك ما تيجوا نعمل شوية طين كده وياما الناس عملت طين وطين طين من تراب وطين خزف وطين مش عارف ايه وطين فخار وغيره حاجات فاخرة جدا وما نطق لسانها ولا نظرت عينها ولا سمعت أذنها أحجار جماد فلك فحينما تدرك أن الله صنعك من طين وحولك إلى هذه الصناعة أو الخلقة الجمالية السوية العاقلة الشاعرة المحسة إيه ده؟ والله هذا إنعام إنعام عظيم جدا إنعام كبير نعم لا تعد ولا تحصى أنا كنت شوية تراب أيوة وتحولت إلى هذا بعض المفسرين قالوا بدأ خلق الإنسان من طين يبقى آدم أبونا فقط هو اللي من طين وآدم خلقت من أحد أضلاعه أو من بقية طينه اه من دخلت حواء شو حواء حواء خلقت من ايه احد اضلاعه ماشي وخلقت الذريه من نطفه ماء مهين كما سياتي يبقى احنا احنا ما خلقناش من ايه من طين انما اصلنا من طين والله برضه معجزه كبيره جدا معجزه ولكن بعض العلماء نظر نظرة تانية كده جميلة برضو قال أنت أيها الإنسان خلقت نعم من نطفة من ماء مهين ولكن يعني بتاكل إيه حاجات نباتية أو حيوانية نباتي أو حيواني مش يقولوا كده برضو آه النباتي ده متغذى على النبات طب والنبات متغذى على إيه كلها عناصر طينية من تربة الأرض بس النبات بقدرة الله وحسن تدبيره سبحانه وتعالى يحولها من تراب وطين إلى مادة تانية يمتصها ويتغذى ويطلع التفاحية الحلوة والطماطماية الجميلة بعشرة جنيه ديا وال... وحاجات كده آه وتاكل انت الحمد لله ربنا رخص اخوات المسلمين يا رب ووفرها فالجمال ده كله طالع منين من عناصر طينيه ونحن ناكلها يبقى اكلنا ايه عناصر طينيه جملها الله وحلاها لنا لناكلها يبقى احنا برضه متغذين على الايه؟ على الطين. لا يا عم انا حيواني، حيواني حيواني. هو الحيوان متغذى على ايه؟ مع النبات. والنبات متغذى على الطين، متاعا لكم و وفي الاخر تذبح الانعام وتاكلها، ما هي هياها دوره واحده. يبقى برضه احنا الجسم ده نابت من ايه؟ من طين. نابت من طين. مش فول نابت. اه انما نبت وتغذى بعناصر غذائيه من الارض والطين. بس ده ما ده ده كلام كبير على عقولنا نفهمه انما العلماء المتخصصين بقى في الزراعه والعناصر الغذائيه وما اعرفش ايه وراهم الاطباء يعني يفهموا الكلام ده اكثر منا شويه ربنا فتح عليهم في هذا المجال سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق وبدأ خلق الإنسان من طين ما تفرقش بقى خلقنا من طين وغذانا على طين والله بدأ خلقنا من طين بس مش مشكلة في النهاية كونوا يخلق آدم عليه السلام من طين وينسلنا من آدم والله برضه ده إنعام كبير في النهاية صارت الطينة آدميا والآدمي تناسل بطريقة معينة وإن لم نخلق من طين فنحن من أطين من الطين يعني الطين لو جه على هدومي عادي يمكن الفلاح طول النهار شغال في الطين وزمان كان البنا بيبني بالطين وقاعدين في بيوت من الطين مش مشكلة لكن ثم جعل نسله من سلالة من ماء ايه مهين يعني ربما يتحمل الإنسان الطين على ثيابه أو بدنه ولكن لا يتحمل هذا الماء ماء الشهوة مع أنه طاهر مع أنه أبيض لكن تشمئز نفسه منه ولا يقبله على ثوبه ولا على بدنه حتى يغسله ويتخلص منه فهو يمتهنه ويحتقره القرف ده مع أنه ربما كان ماءه هو وبعض الناس لا يصيب هذا الماء ثوبه ولكن إذا جامع امرأته أو حصل له احتلام بالليل فأصاب هذا الماء جزءا من الثياب يستطيع أن يغير هذا الجزء فقط إنما يغير كل ملابسه ليه يا عم حصلت جنابة امبارح طب ومال الهدوم اللي كانت تتعلقها على الشماعة هي اتسخت لا والله لسه لابسها برضه طب ومال هذه بس كان جنابة بقى وكده جنابة ما على الشماعة ونايم بالبيجامة يغير ده كله ده من ايه من امتهانه لهذا الماء فالطين ارحم شويه ومن هذا الماء او ذاك الطين خلقنا بهذه الروعه بهذا الجمال بهذا الحسن بهذا بهذا العقل بهذا الابداع بهذه بهذه الالسنه المتنوعه والمتحدثه والمنطلقه ما هذا انه انعام كبير انعام ايه كبير ولكن كما قلنا فيها لمحه للمتكبرين اصلك طين اصلك ماء مهين فلا ترفع انفك زي مره واحد من اياهم كده اتخانق مع واحد اخ كده طيب فالتاني بقى بيقول انت مش عارف تتكلم مين تعرفش انت بتتعرف لم نفسك احسن لك مش عارف. قال له بكلم مين عارفك طبعا وعارف ابوك كمان ده ده قريبي ده والله طب انا مين قال انت تراب ابن طين ولا طين ابن تراب طين ابن تراب ما هو الطين جاي من التراب انت انت ايه يعني انت مين يعني ما انت اصلك تراب وتحط عليه ميه بقى طين وبعدين طلع ماء مهين خد بقى عندك البشريه كلها فرده الى اصله فهذا فيه فيه تهدئه لكبر المتكبرين وكسر لهذا الكبر وبدا خلق الانسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين سلالة لأنها سلسلة مرتبطة ببعضها لم يولد أحد من غير نطفة فكل ولد سلالة من أبيه وأمه عيسى سلالة من أمه يعني بويضة بس طب واللي لقحها الله سبحانه وتعالى الذي خلق التلقيح في ماء الذكر يستطيع سبحانه وتعالى وبإمكانه بسهولة جدا أن يلقح بويضة مريم بغير ماء والنبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة الذين أكثروا من السؤال عن جماع الإماء ولا يريدون أن ينجبن لهم أولادا يعني عاوز استمتع بالأمة آه ولكن ما يخلفش منها ومفيش لولب لسه تنطلع ولا حبوب ولا إبر ولا حاجات من دي فسألوه عن العزل فأباح لهم ذلك أنه يجوز قال برضو ايه الانين شويه سالوه تاني فقال في مره ليس عليكم الا تفعلوا يعني تسيبها على الله اللي ربنا رايده هيكون لو ربنا رادك تخلف منها هتخلف لو لم تجامعها وهب الولد ولدك ازاي ما لكش دعوه انت ربنا يعمل من حيث لا يحتسب ولو ربنا رايد ما تخلفش مش هتخلف ولو ابقيت ماءك عندها فقال عليه الصلاه والسلام ليس عليكم الا تفعلوا ما تتعبش نفسك وتفصل العزل ومش عارف تعمل ايه وبتاع فقال ليس عليكم الا تفعلوا فلو اراد الله خلق نفس لخلقها ولو نزل الماء على حجر مش في رحم على حجر مين اللي هيوصل الماء من الحجر الى الرحم الى البويضه الله مين اللي هيحتفظ بحيويته لحد ما يوصل مكانه ويؤدي دوره الله من ومن الله كل اذا كلها بامر الله هتقول لي بقى لولب هيحوش ولا حبوب هتمنع ولا ولا الجماع هيجيب ولا كله بيده سبحانه وتعالى يهب أو يجعل من يشاء عقيم يمنع أو أو يمنح سبحانه وتعالى فكانت السلالة أي سلسلة البشرية من ماء مهين ثم جعل نسله من سلالة النسل هو ما الشيء الذي يخرج من الشيء حاجة بتطلع من حاجة شفت الاريال حتة بتطلع من حتة النبات بينسل من الأرض بينسل من ايه؟ يعني بيخرج من الارض لا الشجره دي طالعه النهارده ودي طالعه وهكذا كله طالع من الارض ويوم القيامه الناس من يخرجون من الارض كما قال الله تعالى ايه؟ ونفخ في الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون يخرجون من الارض كما تخرج النبتات والشجرات طالع لوحده كده. بس بقدرة الله طبعا لكن ما انتش شايف قوة بتشده قوة بتشد ده حد بيشد ده هو طالع كده كأنه طالع لوحده بأمر الله سبحانه وتعالى ينسلون فكذلك النسل سمي الإنجاب والأجيال سميت نسلا لأنها تتناسل وتخرج من بعضها الأولاد يخرجون من الآباء والأمهات وهكذا فسمي نسلا وسلالة لأنها إيه آه زي السلسلة متسلسلة أجيالا بعد أجيال لكن على ما أذكر فيها إعجاز علمي عند الأطباء أنا لا أذكره الآن لكن كلمة سلالة دي آه عشان كده بيقول تهجين السلالات ومش عارف تحسين السلالات فالسلسلة دي لها السلالة كلمة سلالة هذه لها دلالة في علم الايه التشريح والأجنة والجينات والحاجات دي وهذا من أدلة أن القرآن من عند الله فلم يكن للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا لغيره في ذلك الزمان علم بهذا الأمر وهذا من الآيات التي وعد الله أن يظهرها في أنفسهم سنريك سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق كلمة لكنها لها دلالة في الواقع من سلالة من ماء وكل سائل يسمى ماء من ماء مهين وهذا الماء سمي نطفة لأنه شيء قليل حجمه كله كده قليل وكان العرب يطلقون على الماء القليل في الكوب أو في القربة نطفة أعطني هذا الكوب لأشرب وليس فيه إلا نطفة يعني في شوية ما تكفكش بق واحد فيعبر عن الماء القليل بأنه إيه نطفة فسمى الله هذا الماء نطفة لقلته لقلته ماء مهين وفي مرة يقول ماء ماء إيه؟ دافق دافق أي متدفق يصف الله طريقة خروجه ليميزها الإنسان ليه حتى إذا خرج ماء متدفق منه هكذا علم أنه قد أصابته جنابة وعليه أن يغتسل يبقى حتى من غير فتوى من شيخ تبقى انت عارف ايه الماء اللي يوجب الايه الغسل ورغم كده برضو كثيرون يختلط عليهم الامر لان له شبيها ينزل بعد البول اسمه ودي ودي وآخر ينزل قبل الشهوة عند الإثارة أو عند المقدمات يسيل هذا الماء سيلانا لا دفقا اسمه مذي المذي مع المني الميم مع الميم عشان ما تلخبطش فيها والآخر ودي ودي, ودي. آه الاثنان الودي والمذي نجسان ماءان نجسان يوجبان الوضوء وجوبا والغسل استحبابا اللي عاوز يغتسل يبقى احسن لكن يكفي فيه الوضوء اما المني فطاهر لا تتأفف من وجوده على ملابسك أو على بدنك بل هو يغسل إن كان رطبا لسه أخضر في بلل كده ممكن تغسله بشوية مية الجزئية دي بس في الثوب أو في البدن تغسلها وخلاص وإن كان جافا يابسا تحكه بيديك هكذا بين أصابعك تمسك الثوب كده وتحك الحتة الناشفة دي خلاص كده طهر ولكن يوجب الغسل فالناس بتختلط على الامر لك حصل مني كذا وبعد البول بينزل كذا استحمى ولا ما استحماش عليا غسل ولا ما فيش لا ما فيش غسل الا ان خرج منك ماء ايه دافق خدت الميزان اوزن بيه بقى هذا هو الماء الذي يوجب الغسل ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين يصف الله وضع هذا الماء في حس الإنسان نحتقره ونستهين به و... يعني نتأفف منه نقرف منه رغم طهارته ثم جعل لكم السمع ثم ايه سواه آه كمان تاني سبحان الله سواه سوى الخلق الخلقة آه ليه بقول جميل لأني ببص لوجهي في المرآة أو ببص لوجه فلان قصادي كده لوحة واحدة متكاملة والله بركز على عينه أو على مناخيره أو على بقه لوحة كاملة متكاملة كده ليه كل الأعضاء اللي فيها متناسقة الأعضاء اللي فيها متناسقة فتدي جمال لكن لو نظر أحدنا ل- للآخر حين يكلمه أو يقابله لو ركز على عضو من أعضاء وجهه لا يعرف شبهه وربما يخاف منه تبص العين واحدة من عينيه كده وت- وتحاول تتغافل عن بقية الوجه إذا استطعت ذلك تلاقي منظر إيه عندي لكن حينما تنظر الوجه كتلة واحدة وصورة واحدة مجموعة ترى الحسن والجمال لأنه خلق مسوى مع بعضه نسبة طول الأنف مع عرضها مع فتحة الفم وعرضها مع الأسنان وحجمها مع العين وسعها مع كذا مش عارف إيه ولذلك اسكتوا عن الحواجب ممنوع النمص والتشقير وما يفعله النساء لأنا متأكد أنك وأنا مثلك كذلك ما ننظر إلى حاجب زوجاتنا فقط أبص لها كده وحاطط عيني على الحاجب بس لا جمال عينها هياخدني تناسق الوجه هياخد عيني محدش يبص على الحاجب لوحده ولو بصيت على الحاجب لوحده هو رفيع برضه هتلاقيه وحش تخين هتلاقيه ممكن وحش احتمال لكن احنا مؤمنين بنرضى بما خطه الله وما خلقه الله الصورة دي اللي ربنا اختارها عندك أحسن منها كذاب من قال لا. نعم يقول عندي أحسن يبقى كذاب مفتري من قال لا فقد صدق إذا ارضى ولا تغير ولا تستبدل الذي هو خير أنا ولا تستبدل الذي هو أدنى بالذي هو إيه خير تاخد صنعة إيدك أو صنعة إيد مراتك أو صنعة إيد الكوافير بدل من صنعة الله بدل من خلق الله مش صنعة الله خلق الله كمان هذا أجمل فلكي نفهم ما أحد أبدا في المعتاد ينظر إلى جزء من الوجه إلا إذا قال له شوف شوف العين كده فيها حاجة حس فيها حاجة كده. بص لي هيبص له في عين فيها شعراية فيها حاجة ماشي بص لي هنا السنة دي فيها حاجة يا دكتور بس الدكتور يركز لي على السنة اللي بتوجعني لكن في المنظر العام كده في ال- بنبص لبعضينا ما أحد أبدا يركز على جزئية من الوجه لما ينظر الوجه يراه متناسقا جميلا صورة رائعة ولذلك حرم الله تصوير الوجه واللي عاوز يتصور صورة فوتوغرافية ولا حاجة يتصور بظهر وانشرها في الدنيا ابعتها اللي انت عاوز تبعتها في معايدة في أي حاجة بس بظهرك بقفاك صور صورة من غير راس وادي له جثة كلها بس خلي الوجه لله ممنوع تصويره والناس بتستغرب ليه ومش ليه انت مالك ربنا هو اللي قال كده ربنا منع كده حرم الله ضرب الوجه مع أنه أباح ضرب الولد وضرب التلميذ للتعليم وضرب الزوجة للتأديب إن احتاج الأمر ولكن مع ذلك منع وحرم الضرب على الوجه ولو للحيوان تضرب الحمار بتاعك اضربه مفيش مشكلة بس بعقله رحمة عشان تاخده للطريق اللي انت راح رايح فيه ولكن لا تضربه على وجهه ما انه حمار لكن لا يضرب على وجهه منع الله التغيير في الوجه وذكر أن الشيطان يدفعنا في ظهورنا لنفعل ذلك فقال ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله واقرأوا تفسيرها في التفاسير شوف كيف يغيرون خلق الله والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث من التغيير في الوجه الذي لعنه الله مش الوجه الذي لعنه الله التغيير الذي لعنه الله لعن الله فاعله والمفعول له الحواجب أخذ من الحاجب اللي هو الايه النمص وتفليج الأسنان في الوجه هو برضه ما يلحد يضحك كده يقول لك له ضحكة جنان مش كده برضه؟ اه يا أبو ضحكة جنان ليه سنانه طالعة كده منورة وخاصة لما يكون يعني اللون مت- مختلف مع لون الأسنان بينور وشه لما بيضحك كده فأسنانه جميلة عشان تبقى أجمل أكتر في نظره هو وسع بين الأسنان وابرد بين الأسنان شغل الورشة بقى وتاني حلق لحية الرجل طب واللحية فيها مشكلة طب حلق شنبك ليه أمن الدولة قال لك حاجة على شنبك الجيش قال لك حاجة على شنبك في الجيش يجوز تربية الشارب في الداخلية يجوز تربية الشارب محدش منع منها أبدا تحلقوا ليه خليه حتى كده علامة صغيرة بلاش آه، يقف عليه الصقر يقف عليه النمل كفاية هذا يكفي لكن بروز للرجولة علامة من علامات الرجولة في الوجه منع الله تغيير الخلق في الوجه والإمام مالك كان يهم بضرب من حلق شاربه بالموس يعني يشدوا بالموس كده كان الإمام مالك يكره هذا وحكم أنه مكروه ما فيش دليل يعني يحرم هذا ولكن الأدلة على أنه مكروه ومكروه لربنا ما هو مكروه على مكروه حلقت كم شنبك كم مرة بالموس كم مكروه عملته في الشنب بس هتتقلب تبقى جبل ها والإصرار على الصغيرة يحولها إلى كبيرة ربنا يرحمنا آه في شيء تاني في الوجه الوش أحيانا يصنع على الكف وغالبا يحدث في الوجه على الشفة العليا أو السفلى على اللح على الذقن من هنا للمرأة وعلى الجانب كده 111 للرجل عشان يبقى معلم وهكذا ها، ده كله الدق الأزرق ده آه هذا والنهاردة في أيام التطور دي الموضة الرجوع لزمان النساء بتعمل وشم خد بالك عشان تتأكد زوجتك حجبها ايه بس ما, ما, ما تديهاش اهتمام قوي يعني من بعيد كده وخد بالك يعني بص من بعيد من غير ما تاخد بالها اه آه، بيعملوا وش بيشيلوا الشعر وغرزوا بالإبرة كده وشم بس بيعملوه بطريقة خفيفة حاجة والله شياطين فعلا شيطان بيحرك من وراهم كان زمان بيغرز بالإبرة جامد طبعا الم- المسائل دي ما كانتش معروفة بالدقة ديا فكان الإبرة تغرز منه جامد تاخد لها طبقتين ثلاثة من الجلد فيبقى طول العمر عشان جلد يروح وجلد يجي وجلد يروح والطبقة تعلى ودي- وتروح وتاني وراها وراها وراها كان مات مع كم جيل من الجلد تكون أجياله إيه عدت ومات فعشان ما يبقاش وشم حرام يعني قال طب مش هنعمل لك وشم حرام. وشم حرام طبعا ازاي تعمل وشم حرام عليكم يا نساء هنعمل لكم حاجة بقى مش فاكر بيسموها ايه عشان ما يبقاش اسمها وشم يعني. غيروا اسمها برضو بس حاجة تروح ممكن بعد سنة بدل ما يحطوا ألم والألم مجرد شوية مية ولا عرق يسيل أو يسيح على الوش بشكل وحش كده هنعمل لك وشم بس إيه لمدة سنة تحتاجوا تجددوا كل سنة فبيغرزوا الإبرة على طبقة واحدة من الجلد الطبقة الظاهرة دي بس على ما تتغير على مدار سنة يرجع الحاجب الطبيعي يغرزه من تاني سنة بعد سنة وهكذا كل سنة لعنة آه ف برضو قالوا ال- ال- ال- النمس حرام واخذ الشعر بالمنقاط والمنقاش كده حرام قالوا لا طبعا حرام ازاي تعملوا كده تعالوا هنطلع لكم بودره تدهنوا بيها تدي الشعر لون الجلد ويظهر الحاجب رفيع ده اسمه التشقير بقى عقبال عند لا ربنا مش عقبال عند آه مش عايزين عقبال عندنا دي فده اسمه الت- ايه التشقير هم عاوزين يوقعوهم في الغلط باي شكل باي نسبه هو ده الشيطان الشيطان ما يهتمش انك تعمل العمل ده لكن ده او ابن عمه ابن خاله اخوه ابنه سيده اي حد هم بس اي ذنب ثم لاتينهم من من بين ايديهم ما نفعش وايه ومن خلفهم ما نفعش وعن ايمانهم من- وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين يعني هيقعد يلف كده ودوخ الواحد لحد ما يوقعوا في اي شيء في اي شيء ولذلك المساله فيها لعنه فينبغي ان نكف عن هذا ثم سواه يبقى الوجه يا اخوانا ايه مسوى مستوي ما يحتاج الى تسويه بعد ذلك ما تقولش مش عارف ههذب ايه واعمل ايه أصل الاسنان في سنه طويله وسنه صغيره عاوز اشيل الزياده دي بس عشان بقى والاسنان مش محتاجه حاجه اقول لك اصل هعمل عمليه تقويم بس تقويم ليه التقويم العمليات التجميل دي تجوز اذا خرجت الخلقه عن طبيعتها عندي سنه طالعه بره كده ورفع الشفه بشكل غير طبيعي وهتخرم الشفه كده وعملنا لي كده طب ده شكل كده مش مش طبيعي خلقه ربنا حلوه لكن دي كانت حصلت لعله معينه يجوز لي ان اعيد الخلقه الى طبيعتها ولو هشيل السنه خالص فيها تقويم ممكن اقومها مش مشكله إيه مش عارف ال- المرأة عندها شعر كثيف في لحيتها لو سبته فعلا هيبقى شكله واضح ان راجل ده الهرمونات هنا زيادة فبتفرز المادة السوداء في الشعر أو بتحصل كده يجوز لها أن تعالج هذا الأمر طبيا بأي شكل ولكن تبعد قدر ما تستطيع عن النمس لو قدرت بأي علاجات أخرى تمنع يكون خيرا اضطرت إلى النمس تنمس لأنها تعيد تعيد الخلقة إلى طبيعتها أما عمليات التجميل الترفيهية دي أصل في مل زي- جاية كده ومش عارف في نص مل رايح كده و... لا لا احنا ت- ت- هتمشي بالمسطرة ورينا بقى هتعمل ايه لكن الله خلق الخلق سويا وسواه ثم سواه ونفخ فيه من روحه وتلك روعة عظيمة ونعمة جليلة هذا الجزء السامي في الإنسان جسمه هذا من طين الأرض كما عرفنا وعلى الأقل هو من عناصر غذائية خرجت من الطين والتراب ولكن خلقنا الله ليرقينا يبقى الرقي ده مش مش ضد الدين ولا الدين ضد الرقي زي ما فهمونا انتوا لما تلتزموا بالدين بتاعكم ده هتتخلفوا وتتراجعوا لورا وهتعيشوا حياة الإنسان البدائي زمان لا لا لا, لا. الله خلقنا ليسمو بنا فنفخ فينا من روحه يبقى البدن هيخلد للأرض لكن الروح هتجذبه للإيه والطين يغلب اللي هو الخلق ولا الخالق العزيز الرحيم خالق فنفخة الله فينا ترفعنا إلى أعلى ترقينا ترقينا إلى أعلى ونفخ فيه من روحه ايه الروح دي وازاي قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا شياطين الكفر في مكه ذهبوا لشياطين الكفر من اليهود في المدينه قبل ما تبقى المدينه قبل الهجره وطلبوا منهم سؤالا عويصا معضلا يسالون عنه محمدا صلى الله عليه وسلم لئلا يعرف الاجابه فيظهر امام اصحابه انه ايه جاهل سالناه فلم يجب لو كان نبيا لعلمه الله فينصرف عنه الناس عاوزين حاجة يصرفوا الناس عنها بها عن النبي عليه الصلاة والسلام فقال لهم اليهود سلوه عن فتية كانوا في غابر الزمان هم أصحاب الكهف وسلوه عن رجل طاف المشرق والمغرب هو ذو القرنين الملك الصالح اسمه ذو القرنين آه، و- وسلوه عن الروح راحوا سألوا النبي عليه الصلاة والسلام الله أوحى إليه بالإجابة أصحاب الكهف كذا كذا كذا كذا سورة الكهف موجودة آه، الرجل طاف المشرق والمغرب ذو القرنين عمل كذا وعمل راح كذا وبنى كذا وعمل سد وما إلى ذلك وفي الروح قال ايه قل اجبهم بهذا الجواب قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا فاجابهم بهذا رجع الكفار على اليهود وقالوا لهم اجابنا بكذا وكذا وكذا وقال في الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من علم الا قليلا قال اليهود للكفار اما انه لو اجابكم في الروح لما كان نبيا يعني ده نبي فعلا وبالتالي ما تكلم في الروح لو كان متفلسف بقى ومتفزلك من اياهم الاصل الروح دي يا اخوانا انتوا خدوا بالكم بقى الروح دي جايه من ربنا ومش عارف كانت على شكل ايه ودخلت في جسم الانسان فيروس مش عارف ايه وانتشرت جواه خلت البدن يتحقق الف بقى من عنده اليهود يبدو ان هم سالوا انبيائهم قبل ذلك عن الروح فاجابوا بالاجابه نفسها فأعطوهم هذا السؤال فلما أجابهم بهذه الإجابة يعني الله أعلم لا أدري قالوا هذا نبي لو كان أجابكم في الروح ما كان نبيا ورغم ذلك ظل الكفار كفار واليهود يهود لعنهم الله الروح شيء لا يدرك وكأن الله تعالى جعله هكذا غيبا يقيم علينا الحجة به نحن بني الإنسان كثير من الناس ينكرون وجود الله تعالى ليه؟ بحجة أنهم لا يرون الله عايزين يشوفوه امتداد لفكر بني إسرائيل وقالوا وإذ قلتم يا موسى لن, نص لن نؤمن لك حتى نرى الله إيه وما آمنوا ولا اقتنعوا إلا بالعجل الذي رأوه أيوه هذا إلهكم وإله موسى لما شافوا العجل قدامهم صنم العجل فكثيرون ينكرون وجود الله بحجة أنهم إيه؟ لم يروا ولا يستطيعون رؤيته لك إزاي يعني طيب شفت روحك لا يبقى انت انسان ميت ما فيكش روح لا انا ازاي اهو اتكلم وهو ارفع وحرك ده انا فيا روح جامده قوي ده روحي قويه جدا فين دي الروح دي وريها لي كده تعال ناتي بانسان اشرحه اسال علماء التشريح هل وجدوا في جسم الانسان روحا ملموسه مس- امسكوها بايديهم بلاش مش عندك نفس ولا ما انتش نفس يقول لك لا انا طبعا انا نفس نفسي في الحاجه الفلانيه ونفسي في الحاجه الفلانيه ونفسي عاليه جدا ونفسي ولا- فين نفسك دي ولما بتبقى عندك تعب نفسي ومرض نفسي بتروح للطبيب الايه النفساني بتطلع نفسك ولا الطبيب بيطلع نفسك ويحطها على الترابيزه ويكشف عليها بالسماعه ويديها ابره ويديها كبسوله و... ولا بعالج الجثه التعبانه دي الجثه التعبانه بناء على تعب الايه النفس نفس تعبانه فارهقت الجسم خلته ينام يكسل يوم يديك منشطات خلت الجسم ارعن بيتحرك كتير بيفكر كتير بيدي- عامل روح مدي مهدئات نام خمد كل الشغل على كده لكن فين النفس عشان اعالجها مفيش نفس إنما الإيمان هو لرق النفس الإيمان هو لعالج النفس ألا بذكر الله تطمئن القلوب تطمئن القلوب أنت إنسان مش عاقل ليه فين عقلك وريني كده المخ ده كلام غلط دي شريحة كده بردة بس كده في الجهاز ده الكبير ده فيها إشارات أو مراكز إحساس تستقبل إشارات وترسل إشارات للجسم كله زي سنترال نزهة كده بس طبعا على اعجز واكبر واعجب خد بالك اشارات رايحه جايه بس يوصل الخطوط ببعضها انما عقل بيعقل بيحفظ حفظ قران وحافظ مش عارف ايه وفاهم كذا وفاهم كذا و- وعارف الكفت اللي في الدنيا كله وريني كده العقل ده لا، مش شايفه وهكذا ودار العلماء بقى في البحث عن النفس والروح والعقل آه، هل هي واحد او والقلب كمان ه- والفؤاد هل هي واحد والله اشياء متنوعه لانه غيب فمغمض عينيه وبيبحث هيشوف حاجه يبقى احسن حاجه غمض عينيك وتعال ناحيتي دور وافتح عينيك الناحيه دي بقى لا تبحث في مجهول ولن تصل اليه امن كما انت مؤمن بان في روح كل واحد منا في روح وكلنا انفس وكلنا انفس وكلنا ذو عقل كلنا ذو عقل وهكذا لكن ايه هو ده لا نستطيع الوصول الى العلم به ونفخ فيه من ايه من روحه كما نفخ الله في عيسى عليه السلام من روحه قالوا بس روح الله روح الله طب ما انا فيها من روح الله يبقى انا فيها جزء الوهيه وعيسى نص اله عشان نصه ايه جسم كان في رحم مريم نصه من طين ونصه من عجين ينفع مفيش انسان كده خالص نصه اله ونصه آه، مش اله بشر بيقولوا نصفه ناسوت ونصفه لاهوت لاهوت يعني اله وناسوت يعني ناس ايه ده طب يبقى انا برضه فيها جو- حته بلاش نص تم هو فيها برضه نفخ من وفي نفخه من روح فينا وكلنا نفخ الله فيها إذا هذا كلام غير صحيح الألوهية ليست بهذا إنما الألوهية لها مؤهلات أخرى ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكون نختم بها أو نغلق عليها نختم بها بسرعة إن شاء الله عشان بس نكمل النعمة الع- العظيمة دي وجعل لكم جعل يبقى الانسان لما خلق ما كانش له سمع ولا بصر ولا ايه ولا حاجه فشق فينا السمع وشق البصر الاصل الانسان ايه قطعه لحم مضغه وبعدين المضغه تبقى عظام وبعدين ربنا يشق السمع والبصر والحاجات دي في الخلق الاخير بقى فما كانش موجود انما ال- ال- الماده موجوده فغير الله هيئتها كانت بغير اذن فجعلها باذن تكشف في السونار لا هو حته لحمه متدوره كده خلاص مكعبره كده. شويه ظهرت الملامح الاذنين اهمت عينيه اهي مش عارف ايه رجليه ايديه راسه تميزت بعض ملامح ال- فهذا يقال له جعل وليس خلقا وليس ايه خلقا لان هيئه آه، حاجه حاجه بغير هيئتها جعلت ال- ال- الطحينه عجينا وجعلت العجين خبزا ده التعبير الصحيح لأنه حاجة موجودة بس بغير الهيئة بتاعتها فقال وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون دايما كده تلاقي السمع والأبصار والأفئدة الترتيب ده لأنه ترتيب طبيعي ترتيب الوجودي في حياة الإنسان وفي خلق الإنسان وده إعجاز علمي برضه لأنه كلام من أيام سيدنا محمد عليه السلام هناك والعلم كان نايم في الأيام دي ما كانش فيه علوم نشطة بالطريقة دي النهاردة العلوم نشطت جدا وتقدم علمي رهيب فعلا لا ينكر فعرفوا أن الوليد الصغير الطفل ده أول ما يعمل من إدراكاته السمع وبعد ذلك يدرك ببصره وبعد ذلك يدرك بعقله هو الفؤاد بس الفؤاد أكبر من العقل شوية هنقولها إن شاء الله الوقت ال- ال- أما السمع فهو الأذن السامعة والبصر فهو العين المبصرة وفعلا ال- الولد يعتمد أول ما يعتمد على إيه؟ على الأصوات أكثر صوت بيسمعه صوت أمه وتغني له وتهنيه ومش عارف تقول تقول له ايه وتكلمه وتلغيه كانه انسان كبير فاهم وصالح هذا من من من من, من كمال الله في ال- في الام في خلق في خلق الام تكلم ابنها وهو لسه حته لحمه كده مش مش عارف حاجه والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار اذا هذه الادوات ليه يا اخوانا ادوات تعلم ادوات ايه تعلم مش عشان نسمع بها الاغاني مش هنبص بها على الحاجات الوحشة والحرام والحاجات دي مش عشان نحفظ بقلوبنا وأفئدتنا الأغاني والكورة والملاعب ومش عارف إيه والفلان راح وفلان جه والكلام الفاضي لا دي أدوات للتعلم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا عشان كده اللي ما بيعرفش حاجة بيسموه إيه أمي أمي يعني إيه منسوب إلى أمه يعني كأنه لسه أمه والداه دلوقتي ما لسه ما بيعرفش حاجة فأخرجنا الله من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا بعد كده أعطانا الأدوات التي نتعلم بها الحياة وغيرها فيما بعد شيئا فشيئا أول ما ينشأ السمع الأذن موجودة والعين موجودة بس السمع نفسه هو اللي بينشأ يجعلكم من إيه السمع مش الأذن الأذن موجودة من قبل ما يخرج من بطن أمه لكن لا تعمل يعني ايه يعني لا تميز بين الاصوات عشان كده لما ربنا يوصف لك الكفار بانهم لا يسمعون تقولش ازاي ده ابو جهل كان سمعه يسمع الرعد اللي ياخده هناك ها كان بيسمع كويس ازاي ما يسمعش آه لا هو بيسمع اه بس ما يميزش بين الاصوات لا يميز ان هذا صوت حق ولا صوت باطل صوت مظلوم ولا صوت ظالم ما يميزش ما عندوش تمييز يبقى الاذن لها قيمه تسمعه بس وعاء فاضي بيكبوا فيه كده اي حاجه وخلاص وعبه وشيل لكن الاذن الواعيه وتعياها اذن واعي اذن المسلم دي يسمع والله الكلام ده باين عليه حق ال- الجن لما سمعت القران قالوا انا سمعنا قرانا ايه عجب وتسمع كده تلاقي كلام قيم وكلام هايف وكلام فارغ وكلام يتسمع ممكن والله برضه مع احتمال برضه كلام معقول وكلام كده خد بالك آه، الكلام ده انا فاهمه الكلام ده مش فاهمه يبقى اذنك صح شغاله السمع يبقى الاذن موجوده بس العمل بتاعها لسه ما اشتغلش اشتغلت بقى على صوت الام وبعدين صوت اخواتها اخواته وبعدين الاب وهكذا الاقرب في الاقرب وتبدا تبعد شويه بشويه وتتسع ال- بعد ذلك او في هذا التوقيت تلاقي عينيه عينين المولود رايحه جايه عين في اليمين وعين في الشمال كل واحده ماشيه لوحديها يبص لي ويبص لك في وقت واحد انت بعين وانا بعين ايه ده لسه الميزان ما ارتبطش ببعض شويه بدا ترتبط العينين ببعضهم يبص يمين يبص شمال بالعينين الاثنين الفانوسين شغال كده يبقى بدا العينين بدات تشتغل بدا طالما نظر بالعينين مع بعض على ستين دول بيصوروا صوره واحده صوره واحده ولذلك بيصور بقى الصورة أكتر وش مألوف ليه مين أكتر واحد بيشوفه يبدأ يعرف إن ده مثلا كذا ده ف- كذا الشكل ده معروف الشكل ده معروف. يحفظ ويحطه في الأرشيف عنده بقدرة الله سبحانه وتعالى والسمع والإيه والأبصار طب ليه سمع واحد مع أن عندي أذنين وأبصار مع أن عندي عينين اثنين إذا قلنا اتنين جمع زي إمام ومأموم يبقى كويس همشي عليها لكن سمع وأنا عندي أذنين بسمع بيهم آه قال لك ده إعجاز تعليم لفت نظر للمعجزة اللي في خلق الإنسان أنت أنت وأنا والكل تسمع كم صوت في وقت واحد وتفهمهم مفيش اثنين وثلاثة؟ مفيش هو صوت واحد عندك أذنين طب ما تسمع واحد من الناحية دي واحد من الناحية قول يا ابني قول يا ابني ها مش هتركز زمان شيوخنا كان بيعملوها فهلوة يخلونا ثلاثة أربعة نسمع عليهم في وقت واحد ده بسمع في سورة البقرة ده في الأعراف ده في الأنفال ده في يونس ده مش عارف في طه ونطلع نتحدث بقى طبعا الأطفال صغار مش فاهمين اللعبة إزاي أو مش لعبة دي بقى مش فاهمين الفن ده دي, دي خبرة وفن من المشايخ رحمهم الله وتابع واللي يغلط يمسكه ولد ارجع هات الآلة سبتها دي قول كذا انت هات كذا عرف ازاي ده وعرف ازاي ده ده الشيخ ده خطير جدا ونخاف نسمع عليه لو قعدنا في وسط مولد هيطلعنا برضه غلطانين خدت بالك هو بيعمل ايه بقى بدي تركيز سريع ثواني يركز مع ده ثانية وده ثانية وده ثانية على ما يلف على الثلاثة أربعة ده لسه في الآية اللي بدأ اللي سمع بدايتها بيختمها وده على ما يرجع له يكون ختم الآية اللي هو فيها وهكذا ما يلحقش الولد يفوت آية خبرة بقى في الصنع بسرعة كده مرور سريع شغال دوران كده فيتابع الكل لكن ما سمعش صوتين وركز معاهم صوتين في وقت واحد لا لا لا ده مش موجود فيبقى سمع واحد بس اللي هو المسموع الواحد لكن بعينيك تشوف كام مع ان عين- عينيك العينين الاثنين برضه متجهين في اتجاه واحد بيخشوا يمين مع بعض شمال مع بعض في ضبط زوايا ممتاز جدا مفيش حدفه ولا حاجه طب ازاي بشوف بقى بشوف ايه بقى بالعينين الاثنين دول مع بعض صوره واحده اكتر ما شاء الله واحد بيبص يشوف الجمع كله مع جمع الحبايب كله قصاده وتشايف فيه في نص في عوام اعمده وفي مش عارف جدران وفي سلم وفي باب وفي المنظر الواحد النظره الواحده كده تشوف لها اكثر من منظر دي عربيه ودي عجله وده موتوسيكل ودي قطر واقفه هو هيطلع وده مش عارف ايه وده كام واحد من الناس ماشيين اللي رايح واللي جاي متابع كام حاجه بنظره واحده العينين ماشيين في اتجاه واحد ف- فبالعينين جميعا في نظرة واحدة ترى أكثر من مشهد فجمع الله الأبصار أما المسموع لا يكون فلا يكون إلا واحدا فأفرض الله ليه السمع حلوة دي شفت بقى كلام ربنا جميل إزاي مش كلام أنا مش تفسيري لا ولا تفسير المفسرين ده كلام ربنا هو اللي حلو جايب روائع السمع والأبصار والأفئدة الختام بقى الأفئدة إيه الأفئدة دي أهو الفؤاد ده معجزة زي القلب زي ال- العقل بل خلاها زي القلب أحسن القلب اللي عندنا نعرفه والأطباء يعرفوه بالتشريح اللي هو مضخة الدم بطن أيمن وبطن أيسر وشرايين وحاجات من دي ولكن القلب اللي ربنا بيتكلم عليه في القرآن مش هو ده لحد الآن اللي باين كده قد يظهر الله إعجازا آخر لكن معروف القلب ده ما بيعملش الحاجات دي ما وصلوش بعلومهم ان القلب المضخة الدم الموجودة دي بتعمل الاعمال دي ايه اعمال اعمال الاحاسيس والمشاعر بالقلب نحب او نكره بالقلب نخاف او نطمئن قلب بيرجف مش كده هو كل اللي حصل اللي ما بيرجفش حاجه دقاته سريعه بس اللي هنا ده دقاته سريعه لكن ما بيرجفش ثابت في مكانه إيه طب فهمت بايه بعقلي عقلت المفروض الفهم اسمه العقل يعني انا حفظت المعلومه اللي سمعتها الدرس اللي سمعته ده وعيته تمام وحفظته تمام فقال ايه عقلت الدرس عقلت الامر عقلته يعني ايه مسكته بقلبي من زمان كانوا بيقولوا عقلت البعير وان الرجل بيقول للنبي عليه السلام يا رسول الله دابتي تركتها خارج المسجد افاعقلها واتوكل او اتركها واتوكل قال بل اعقلها مش اعقلها اعقلها يعني بعقلك لا لا ده بسال على الجمل قال اعقلها يعني اربطها شد فرامل اليد عندنا النهارده وسجر الابواب وتوكل على الله لولا نصيب اتسرق والله يفكها وهي متبرشمه ويشدها ويشيلها يشيل على كتفه ويمشي لو ربنا كتب لها نصيب الحفظ هتحفظ ان شاء الله بس انت خدت بالاسباب وعملت اللي عليك اعقلها وتوكل فلما الرجل عقل الجمل أي ربطه بالحبل رقبته في رجله لا يقوم الجمل ويشرد يبقى حبس الجمل واحتفظ بالجمل أنا لما احتفظت بالمعلومة قلت إيه عقلتها وذلك ما فيش أنا ما شفتش عن نفسي آية في القرآن ولا حديث في السنة بيقول العقل كأداة من أدوات إنما فيه القلب وقال لهم قلوب لا يفقهون بها قلوب لا يعقلون بها خدت بالك وصف القلب بأنه يعمل هذا العمل اللي هو العقل أنه يمسك بالكلام وبالمشاهد ال- الأذن توصل إليه الكلام فيحفظه والعين توصل إليه الصور ويحفظها بإيه بقى؟ بعملية العقل زي عملية الخوف زي عملية الاطمئنان الحب الكره ال- ال- الاشمئزاز القبول يضحك كده إيه قلبه فرحان بالشخص ده قلبه فرحان بالأمر ده وهكذا ونفرح ونحزن ده كله بعمل الايه القلب هذا القلب له وعاء له وعاء وهو الفؤاد وهو الفؤاد ايه القلب ده وهو فين وايه الفؤاد ده وهو فين محدش يوصل له الى الان خلي بالك العلماء لم يتصل لم يصلوا لهذا والله تعالى قال عن ام موسى حين وضعت ولدها موسى عليه السلام في البحر في الصندوق الخشب وهيروح لفرعون عدو عدو الله عشان ياخده عنده فطبعا ام وده ابنها الصغير ورضيع لسه ما فيش قوة ولا حول ولا حاجة من قوة البشر فيقول الله تعالى واصفا حال أم موسى وأصبح فؤاد أم موسى فارغا فارغا من إيه؟ من القلب القلب اللي جوه ما عادش موجود إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين لولا أن ربنا ثبت قلبها في مكانه كان هيصبح فؤادها فارغ من الايه من القلب ولحد الآن أنا وأنت بنقول إيه يا أخي وقعت قلبي حرام عليك وقعت قلبي فين في رجلي يعني ساب الفؤاد ونزل قلبي طار عليك من الانشغال والخوف يا أخي حرام عليك تأخرت عليا طار طار راح فين مشي هو مشيش ولا حاجة ولكن تعبيرا ان القلب هو اللي بيخاف وهو اللي بيحس وهو اللي بيشعر وبالتالي من من من شدة الخوف صار خفيفا وكأنه ما عادش الشعر بثقله جوايا فكأن الفؤاد صار ايه فارغا فعبر الله عن القلب بالفؤاد لأنه ما في الفؤاد هو الذي فيه الأحاسيس والمشاعر والعقل وما إلى ذلك وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون معناها ما شكرتم بس ده للكفار بقى الخطاب ده لمين؟ للكفار لم يشكروا الله على نعمته فإما التعبير ده في اللغة العربية يدل على المنع أو النفي تماما قليلا ما تشكرون يعني ما شكرتم ولو قليلا ما حصلش لم يشكر الله على هذه النعم وأحسن شكر لله على هذه النعم أن تستعملها في مهمتها لو شفت ابنك ماسك القلم ونازل كتابة بس في الكراريس والكشاكيل بتاعته وحاجات من دي حتى لما فضوا بيلعب شوية جاب القلم برضه جاب كراسة قديمة وقعد يخطط فيها خط كده ويرسم رسومات وما اعرفش ايه هتزعل منه لأنه استعمل القلم في ايه في الكتابة على الورق طيب مسك القلم اللي انت جايبه له بقى وعمال يكتب ما شاء الله كتب الدرس كله على الحيطة شغال على السيراميك واديله بنقل الكتاب على السيراميك هتسيبه لانه استعمل القلم في غير ايه مهمته وفي غير محله او مسكه بقى عمال مش عارف يعامله سيف ولا بيضرب بيه مش عارف ايه ولا بيفك بيه مسمار ولا ما كتبش بيه اصلا بس استعمله في غير صناعته او صنع به في غير محل الصناعه اهم دول برضو لهم هذه الاعضاء ولكن ما استعملوها كما قال لهم قلوب لا يسمعون لهم ايه اذان لا يسمعون بها ولا عين لا يبصرون بها ولا قلوب لا يفقهون بها الادوات موجوده ولكن لم يستعملوها فيما هو نافع في المهمه التي خلقت هذه الاشياء من اجلها وبالتالي فما ادوا حق الله وشكر الله فيها او انهم قليلا ما تشكرون يعني ما شكرتم الا شكرا قليلا والله حق لا يظلم مثقال ذره فمن شكر ولو قليلا اثبت الله له عمله ولو قليلا فيشهد له أنهم شكروا ولكن شكرا قليلا كعدمه يقول معاك فلوس يقول اللهم معاش غير خمسة جنيه يا عم تتهرج أنا داخل أشتري جهاز بألفين جنيه تقول لك معاه خمسة جنيه فالخمسة جنيه دي ما ما حركتش فيها حاجة ما, ما, ما عجبتنيش أنا قليل قليل جدا ما, ما يعتبرش حاجة ما تدخلش بها السوق ولا يدخل بها السوبر ماركت حتى فهذا القليل لم يعتبر لأنه لا يغني بشيء فقال قليلا ما تشكرون وأقل شكرا كما عرفنا أن نستعمل هذه الأعضاء فيما خلقها الله له وفيما تنفع به وفيه وشكر الله على النعم واجب ومن أكثر من ذلك فحينما يستعمل آلة من الآلات التي خلقها الله يؤدي حق شكرها شرعا كما شرع الله لنا بعد الأكلة نقول الحمد لله بعد الشرب نقول الحمد لله بعد النوم الحمد لله الذي أحيانا بعد كل نعمة نحمد الله تعالى إيه عليها هذا ونكتفي بهذا القدر ونعتذر عن الإطالة ولكن جمال القرآن يجذبنا وحلاوة القرآن تأخذنا وحسن مطالعة وجوهكم آه، تجذبنا فنسأل الله تعالى أن يجمع بيننا وبينكم دائما في خير وأن يجمعنا بهذا الجمع الطيب في الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وصل يا ربنا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اللهم آمين